من له أذنان للسامع فليسمع المركز القبطي لوسائل الإيضاح بالمقر البابوي بالأنبرويس بالعباسية يقدم لكم سلسلة تأملات لقداسة البابا شنود الثالث في أمثال السيد المسيح عظة عن مثل الكنز
ما يقوله الروح للكنائس باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين موضوعنا النهارده هو موضوع الكنز مثال الكنز في انجيل متى اصحاح 13 بيقول ايضا يشبه ملكوت السماوات كنزا مخفى في حقل وجده انسان فاخفاه ومن فرحه مضى وباع كل ما كان له واشترى ذلك الحقل ايضا يشبه ملكوت السماوات انسانا تاجرا يطلب لآلئ حسنه فلما وجد لؤلؤه واحده كثيره الثمن مضى وباع كل ما كان له واشتراه آية 44 وآية 45 و 46 هنا أمامنا مثالان عن الكنز واحد وجد الكنز من غير سعي من غير سعي بيقول كنز مخفى في حقل وجده انسان والاخر وجده بقصد وبحث بيقول انسان يطلب لآلئ حسنه فلما وجد لؤلؤه كثيره الثمن الى اخره المثل الاول للانسان الذي وجد كنزا دون ان يسعى اليه هو مثل شاول الطرسوسي مثلا لم يكن يسعى اطلاقا الى المسيح ولا الى ملكوته ولكن وهو ماشي في السكه في طريق دمشق وماشي عشان يضطهد الكنيسه مش عشان يجد الكنز ده عشان يبدده قابله المسيح واشرق عليه بنور وقال له ل- شاول شاول لماذا تضطهدني وانتهى الامر ان عينه المسيح من رجال الملكوت ومن القاده ورسولا للامم ده جات له لوحديها ده مثال مثال آخر هو مثل أندراوس وفيلبس ونسانائيل دي تلاقوها في الإصحاح الأول من يوحنا بيقول إيه كان أندراوس أخو سمعان بطرس واحدا من الاثنين الذين سمع يوحنا وتبعاه هذا وجد اولا اخاه سمعان فقال له وجدنا مسيه الذي تفسيره المسيح فجاء به الى يسوع فنظر اليه قد تجد وبعدين في الغد آه، اراد يسوع ان يخرج الى الجليل فوجد في لبس فقال له اتبعني وكان في لبس من بيت صيدا من مدينه اندراوس وبطرس في لبس وجد نثانائيل وقال له وجدنا الذي كتب عنه موسى يعني المسيح ماشي ولم ناس بطرس واخوه اندراوس قال لهم هلم ورائي فاجعلكم صياد الناس لا هم سعوا للمسيح ولا بحثوا عنه لكن هو اللي أخذتهم في السكة لاوي أو متى كان موجود عند مكان الجباية المسيح قال له اتبعني فقام وتبعه هؤلاء لم يسعوا إلى الكنز إنما وجدوه دون سعي النوع الثاني اللي سعى وتعب واحد زي القديس اغسطينوس اغسطينوس ده كان فيلسوف والفلسفه خلته يبعد اخر بعد وبدا يبحث عن الدين بالبحث بالمنطق بالفكر بالثقافه وبعدين بحث عنه بقراءه الكتب الروحيه زي حياه القديس انطونيوس لغايه لما وجد المسيح بتعب ايضا موسى الاسود هو اللي سعى وتعب لكن الكتاب قدم لنا هذين المثلين علشان يورينا ان الملكوت ممكن يدخلوا اللي وجد الملكوت تلقائيا او الكنيسه سعت اليه ويدخل الملكوت ايضا اللي تعب علشان يوصل ده وده هما الاتنين يوصلوا الحاجة المشتركة أن كليهما وجد الكنز وأيضا كل منهما فرح بوجوده وكل منهما باع كل ما يملك علشان ياخد هذا الكنز يعني حتى اللي جالهم لوحده تعبوا وبذلوا واستجابوا مش مجرد جت لوحديها ايه هو الكنز ده جايز الكنز يكون هو الملكوت او الخلاص لان بيقول يشبه ملكوت السماوات الكنز فالملكوت او الخلاص وجايز يكون الانجيل اللي يوصل للملكوت وجايز يكون معرفه الله وجايز يكون المسيح نفسه هو هذا الكنز او الايمان جايز يكون الكنز هو النصيب الصالح الذي لا ينزع ملكوت السموات اللي هو النصيب الصالح وجايز يكون المسيح نفسه المهم ان الكنز وجد في حقل وهنا نضع امامنا ملاحظه عجيبه ان كثيرا من الناس اذا راوا حقلا يهتمون بما فيه من اشجار ومن ثمار ومن خضروات ومن حاجات مزروعه من بره فوق السطح دون ان يهتموا بالكنز المدفون في الداخل اللي بيهتموا بالاعشاب والثمار اللي بره دي نظرتهم الى الملكوت نظره سطحيه لكن اللي بيدور على الكنز المخفى في العقل هو ده المهم اللي بيدور على العمق اين يوجد زي واحد يلاقي آية ويحفظها ويكررها ولا يهتم بال... بالعمق الموجود فيها والروحانية الموجودة فيها والعظة اللي موجودة فيها واللؤلؤ والجوهر اللي موجود فيها أهو بياخد آية ويحفظها وخلص اهتم بالحقل من بره لكن ما اهتمش بالكنز المخفى فيه لكن ساعات الواحد يقرا الكتاب وفيما يقرا يجد معنى جميل وعجيب موجود في آية ما كانش فكر في هذا المعنى من قبل أو بيصلوا بيقول مزمور وياما كرروا ولكن في هذه المرة يجد معنى خاص ما كانش موجود من قبل يكتشفوا ازاي اما بالتامل اكتشف الكنز اللي موجود في الحقل او عن طريق الكشف الالهي ربنا بيكشف له معنى معين بتامله او بكشف ايه ربنا المهم ان الكنز دايما يعبروا عنه بانه شيء ثمين والناس يحبوا الكنوز ويسعوا اليها وبيقول حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك ايضا فشيء محبوب وشيء مطلوب وشيء مفرح وكل الناس يبحثوا عنه انت مثلا من جهه الايمان وصلك الكنز دون سعي اتولدت في الايمان ده يا ما في ناس تعبوا وسعوا زي الرجل التاجر ده اللي بيطلب لقالق ثمينة وبيقعد يبحث عنها لغاية لما لقى اللؤلؤة الكثيرة الثمن دي بتفكرني بقصة بولس الرسول لما جم يجلدوه بأمر من الوالي الروماني فقال لهم أيجوز لكم أن تجلدوا رجلا رومانيا غير مقدور محكوم عليه قال له هو أنت رجل روماني؟ قال لهم أيوه فجاله الأمير على طول اتخض دي توقعه في مسؤولية لأن لا يمكن حسب القانون أن يجلدوا رجل روماني إلا لما يحاكم محاكمة قانونية فجاله الوالي قال له أنت روماني؟ قال له أيوه أنا روماني قال له طب انا حصلت على الجنسيه الرومانيه بدراهم كثيره دفعتها فقال له بولس الرسول اما انا فقد ولدت فيها ولد في اتولد في بلاد من ضمن الامبراطوريه الرومانيه الخط عليه على اي الحالات ان كنت انت قد ولدت فيها فهل استجبت وهل بعت كل شيء من اجل انك انت تحصل على الحكايه دي بيقول كنز مخفى في حقل لان في نعم كثيره بتكون مخفاه والناس مش دريانين بيها ان كان الكنز هو الانجيل او هو الكتاب المقدس فكلمه مخفى دي تدل على المعاني العميقه المخفاه في الكتاب المقدس مثال لكده ما اخفي من معاني في الرموز الرموز والنبوات ده حتى رموز الاعداد الارقام معاني جميله موجوده مخفاه فيه في الرؤى زي رؤى دانيال ورؤى حسقيال فيها حاجات كتيرة مخفاه فيها لغاية دلوقتي الناس ما وصلوش لكل تفسيرها زي سفر الرؤيا فيه برضو أشياء مخفاه عقل الإنسان لسه لم يصل إليها في حقائق لاهوتية كانت مخفاة في العهد القديم وبدأ السيد المسيح بعد القيامة يشرحها لتلاميذه شوفوا مثلا في لوقا 24 في كلام السيد المسيح مع تلميذي عمواس قال لهم أيها الغبيان والبطيء القلوب في الإيمان بجميع ما تكلم به الأنبياء أما كان ينبغي أن المسيح يتألم بهذا ويدخل إلى مجده ثم ابتدأ من موسى ومن جميع الأنبياء يفسر لهم الأمور المختصة به في جميع الكتب كنز مخفى في حقه اللي هو كتاب مقدس ابتدى يفسر ليهم ما يوجد في موسى يعني أصفار موسى اللي هي الأصفار الخمسة يعني الأولانية وما جميع الأنبياء يفسر لهم الأمور المختصة به وبعدين لما ظهر للتلاميذ الأحد عشر بيقول الكتاب في متى 24 برضو آية 45 حينئذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب فتح ذهنهم ليفهموا الكتب وقال لهم لابد ان يتم جميع ما هو مكتوب عني في ناموس موسى والانبياء والمزامير لابد ان يتم جميع ما هو مكتوب عني في ناموس موسى والانبياء والمزامير وفتح ذهنهم ليفهموا فهم كتب وقال لهم هكذا هو مكتوب وهكذا كان ينبغي ان المسيح يتالم ويقوم من الاموات في اليوم الثالث وان يكرز باسمه للتوبه ومغفره خطايا لجميع الامم. دي كنوز مخفاه في هذا الحقل اللي هو الكتاب المقدس. يا ريت ان احنا يزداد تاملنا في الكتاب ونفحص ما فيه بعمق مش ننبسط من الحقل من بره وننتهي لا خش في عمق وشوف ايه اللي موجود فيه عشان تعرف الكنز اللي موجود في الكتاب آه ايضا صلى من اجل هذا الامر داود النبي حينما قال في المزمور الكبير اكشف عن عيني لأرى عجائب من شريعتك وهنا ننبه إلى أهمية القراءة العميقة للكتاب وليس مجرد القراءة السطحية بيقول خدوا وأخفاه عشان كده بيقول أخفيت كلامك في قلبي خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك مش أخفاه عشان غيره ما يستفدش منه لا أخفاه عشان هو يستفيد بيه ويتمتع بالجمال اللي موجود في الكتاب إن ما كنتش عارف اقرع باب الله لكي يفتح لك اطلب لكي تجد شوف ايه المعنى اللي موجود إن كان الكنز مقصود به السيد المسيح فقد كان هذا الأمر مخفى أيضا في العهد القديم مخفى من أول ما ربنا قال إن نسل المرأة يسحق رأس الحي قال الكلام ده لكن هل حواء بذكائها المعتاد فهمت معنى العبارة دي؟ عرفت ان هيجي المسيح هل النبوات اللي جت هل المعاني اللي موجوده في الذبائح كانت معروفه للناس ام كانت مخفاه صدقوني حتى اليوم بعض من اولاد الكنيسه بيهاجموا حاجات كتيره في الكتاب لأنها مخفاة عن عقولهم فبيهاجموها إن كان الكنز هو المسيح فقد كان مخفى على الناس حتى على العصر الذي ولد فيه كان الكتبة والفريسيون مخفى عليهم أن ده هو المسيح لغاية من أول ما اتولد لغاية لما حاكمه مجلس السنهدرين رئيس الكهنة قال له أستحلفك بالله أن تقول لنا هل أنت المسيح ابن الله يبقى مخفى عليه ده كنز مخفى في هذا الحقل اللي هو الكتاب أو الكنيسة ولذلك قال لهم الكتاب في وسطكم قائم لستم تعرفونه في وسطكم قائم لستم تعرفونه وقيل إن النور أشرق في الظلمة والظلمة لم تدركه ليه؟ لأن هذا الكنز اللي هو المسيح ما كانوش قادرين يدركوه بل حتى حاربوا ميلاده من العذراء ولذلك الرسل في الأيام الأولى كانوا بيخفوا سيرة العذراء بيجيبوش سيرتها كتير عشان اليهود ما يتآمروش عليها ويقتلوها ولذلك سمح الله انها تكون في كنف يوسف النجار لئلا يظن انها ولدت نتيجة خطية ويرجموها فحكاية كانت مخفاة عنها وبولس الرسول قال لو عرفوا لما صلبوا رب المجد يبقى كان مخفى عنهم هذا آه، الكنز حتى تلاميذ المسيح ما كانوش عارفين بالضبط كل ما يتعلق بالمسيح شوية بشوية كده لدرجة ان المسيح في يوحنا 14 قال لفيلبس أنا معكم كل هذه الأيام ولا تعرفني يا فيلبس من رآني فقد رأى الآب فكيف تقول أنت أرنا الآب كفانا هؤلاء كان المسيح موجودا وسطهم ومع ذلك لم يعرفوا جماله ولا عرفوا لاهوته ولا عرفوا قوته ولا عرفوا سره سر التجسد اللي قال عنه بولس الرسول في تيموساوس الأولى 3 16 عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد كل ده كان مخفي كنز مخفي في حق و- والأب أيضا ده المسيح بي بيقول للأب في يوحنا 17 هذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أيها الإله الحقيقي وحدك يعني ما فيش حاجة مخفى عنه الله نفسه كان مخفا عن العالم الوثني وظل مخفى عن الشيوعية وأمثالها وعن الإلحاد المعاصر كنز مخفى في حقه لما هؤلاء الناس وجدوه اخيرا ابتدت تتحول روسيا الى الايمان مره اخرى وبعد ما كانوا بيفتخروا بان عندهم 30 مليون معمد اصبح دلوقتي عندهم اكتر من 120 مليون معمد كنز مخفى في حقه والمسيح قال له قال له قال للاب ايها الاب إن العالم لم يعرفك أما أنا فعرفتك وقال عن تلاميذه عرفتهم اسمك وسأعرفهم ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به وأكون أنا أيضا فيهم إذا هذا الكنز المخفى اللي هو معرفة الله كان وسيله لان يصلوا بها الى محبه الله كل ديه كانت مخفاه في وضع اما عدم الايمان لاما السطحيه في التفكير بيقولوا في المثلين ان لما كل واحد فيهم وجد الكنز باع كل ماله واشتراه زي القديس أنطونيوس الكبير لما دخل إلى عمق الآية بتاعت إن أردت أن تكون كاملا اذهب بيع كل مالك وأعطيه الفقراء وتعالى اتبعني باع كل ماله علشان يتمتع بالمسيح في حياة السكون في الرهبنة أبائنا الرهبان الأولانيين كانوا يعتبروا طبعا ان الكنز هو المسيح والحقل هو حياه السكون حياة الهدوء حياة الوحدة والتأمل والصلاة هو ده كان الحق باع كل ماله وإيه واشتراه شاول الطرسوسي قال آيات جميلة في فيليبي إصحاح ثلاثة شوف قالوا إيه قال لكن ما كان لي ربحا فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة بل إني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضلي معرفة المسيح ربي الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه من أجله كسرت كل الأشياء لكي أربح المسيح وأوجد فيه أهو ده الكنز ده الكنز اللي وجدوا الآباء واللي هو اللؤلؤة الثمينة النادرة الكثيرة الثمن اللي من أجلها التاجر باع كل شيء واشتراه من أجل معرفة المسيح ربي لكي أوجد فيه باع كل ماله أو نقول حول ماله الأرضي إلى س- مال سماوي صارت له كنوز في السماء زي ما قال المسيح اكنزوا لكم كنوزا في السماء أهو ده الكنز حولوا أموالكم العادية إلى عملة صعبة موجودة في السماء من نوع ممتاز باع كل ماله واشتراه فأنت جايز تقول طب ما أنا ماليش لا أملك شيئا لا أبدا تبيع ما عندك من شهوات ومن رغبات ومن آمال أرضية لكي تربح هذا الكنز لازم تشعر ان هذا الكنز ثمين جدا وهو معرفه الله كنز ثمين جدا من اجله هذا التاجر اللي بيبحث طبعا ده بيطلب لآلة وياما ش... وياما كانت عنده لآلة لكن وسط تلك اللآلة الكثيرة وجد لؤلؤة أخرى تتميز على الكل اللي هي معرفة الله اللي هي محبة الله والثبات فيه فباع كل اللي قال التانية واكتفى بهذه اللؤلؤة الواحدة زي ما المسيح قال لمريم أخت مرثا الحاجة إلى واحد هذه هي اللؤلؤة الواحدة الكثيرة السمع أنت مش ممكن تقدر تبيع كل حاجة إلا لو شعرت بقيمة هذه اللؤلؤة الواحدة إلا لو شعرت بقيمة هذا الكنز الغالي الثمين اللي من اجله الاباء باعوا كل شيء اغسطينوس باع كل حاجه اللي كان ماشي في الفساد وفي الشهوات باع كل حاجه وقال جلست على قمه العالم حينما احسست في نفسي اني لا اشتهي شيئا ولا اخاف شيئا اصبح ما يشتهيش حاجه طب معقول ان الواحد يعيش بدون رغبات ما يشتهيش حاجه لكن شهوته الوحيده هي ربنا شهوته الوحيده هي ربنا زي ما قال بعض الاباء ان التوبه هي استبدال شهوه بشهوه بعد ما الانسان كان بيشتهي العالم اصبح بيشتهي ربنا لكي يثبت فيه ابراهيم اب الاباء شعر بقيمة الحياة مع الله وإن الحياة مع الله هي اللؤلؤة الكثيرة الثمن هي الكنز المخفى فترك أهله وعشيرته وبيت أبيه وذهب وراء الله وهو لا يعلم إلى أين يذهب إزاي وجد اللؤلؤة الكثيرة الثمن اللي هي ربنا ومعرفة ربنا بل حتى رب ربنا قال له خذ ابنك وحيدك الذي تحب نفسك اسحاق وقدمه لي محرقه ما فيش مانع محبة ربنا هي تطغى على كل حاجة زي ما قال السيد المسيح إن أحب أحد أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني وإن استحب ابن أو ابن أكثر مني فلا يستحقني اللؤلؤة الواحدة الكثيرة الثمن هي معرفة الله ومحبته والثبات فيه لعل يظن البعض ان يشبه ملكوت السماوات الكنز ان دي عن المكافأة اللي في العالم الاخر لا مش كفاية دي لا هي التلذذ بالله ايضا في هذه الحياة الدنيا ده الكنز اللي من اجله بتعيش في الله تتلذذ بالله زي ما قال داوود النبي ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب اللي من أجل حلاوة عشرته الناس تركوا كل حاجة من أجله إن ما كانش عندك هذا الفكر بقيمة الحياة مع الله وأهمية الحياة معاه لو ما شعرتش بقيمة هذا الكنز مش ممكن هتبحث عنه ولا انك انت تبيع كل شيء وتاخد ولذلك يبدا هذا الكنز وجود هذا الكنز بالصلح مع الله مش مجرد آه ايمان شكلي شوفوا كلام اغسطينوس لما وجد ربنا واحبه قال له أيها الجمال الذي لا يعبر عنه وندم على الأيام الأولى وقال له كنت يا رب معي ولكنني من فرط شقوتي لم أكن معك عشان كده باع كل حاجة وترهب انه بقى اسقف اخر نقطة عايز اقولها هي ان كل من وجد هذا الكنز فرح الفرح بانك انت وجدت الله داود لما وجد ربنا قال له من في الآلهة يشبهك يا رب التسبيحة اللي احنا بنقولها نيمة أوني أمك مين مين اللي زيك ف وبرضه التسبيحة في في سفر الرؤيا مين يشبهك يا رب انت الاله الحقيقي صانع العجائب وفي سفر النشيد تقول له النفس البشرية إني مريضة حبا دي اللؤلؤة إن وجدتها يبقى دي نمرة واحد نمرة اتنين تحاول أن تمتلكها نمرة ثلاثة لكي تمتلكها تبيع كل شيء علشان تمتلك هذا الكنز وتفرح بيها اتفضل مصر